أهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى حديث القدسية الحقيقة الحديث القدسية حديث تأخذ بالقلب حديث كلها يعني دائما تسير في مجرى معروف جدا في العقيدة وفي التربية وفي العبادة وفي الزهد وفي الرقائق والموعظة فمحتاجين نرقق قلوبنا شوية بالأحاديث القدسية وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قلوبا منيبة مخبتة خاشعة لله جل وعلا النهاردة يوم 3 رمضان يعني فاتت ثلاث ليالي وفات يومين والنهاردة اليوم الثالث وهتبقى الليلة الرابعة ومش عارف يا ترى اتعتقت رقابنا أو اتعتقت اتعتقت رقابنا من النار ولا لأ ما مش عارف اتعتقت رقابنا من النار ولا لسه يا ترى اتعتقت أول ليلة ربما بس برضه ربما ما تكونش اتعتقت طب الليلة الثانية ممكن تعدي والثالثة مش عارفين طب الرابعة طب بالله عليك الليلة دي بقى اسجد لله وحط أكرم موضع في جسدك كله على الأرض الجبهة والأنف ذل نفسك للخالق قول له يا رب ماليش غيرك حبيبي ماليش غير أنا ليه مين هو أنا ليه غيرك أنت أرحم بيا من رحمة الأم بطفلها الرضيع هو أنا لا يا ربي يعني أرحم منك ما فيش أرحم منك فأنا يا ربي سجدت بين ايديك بذل نفسي ليك بقول لك يا رب ماليش غيرك ومن يغفر الذنوب الا الله اعتق رقبتي الليله دي طب لو ما كنتش هتعتق الليله دي طب الليله الجايه طب يا ربي طب انا مش عايز الشهر يعدي من غير ما تعتق رقبتي الله خلي هدفك الاسمى مش عتق الرقبه وبس ومش الفوز بليله القدر وبس ومش ان انت تغنم شهر رمضان صيامه وقيامه وبس لا انا عايز هدفك الاسمى ان ربنا يرضى عنك اسال الله ان ربنا يرضى عني وعنكم لأنه لو رضى عنك هيعتق رقبتك وهيغنمك ليلة القدر وهيخليك تفوز بشهر رمضان صيامه وقيامه وهيدخلك جنة الفردوس لأنه راضي عنك وهينادي عليك وعلينا جميعا إن شاء الله في الجنة ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول جميعا وأفكركم بالمشهد ده إن شاء الله لما لما ربنا يجمعنا في الجنة بحسن ظن والله بحسن ظن بالله لما ربنا يجمعنا في الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم فنقول جميعا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة يا رب احنا عايزين ايه ما انت يا رب اللي قلت يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز آه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإذا بالحق جل وعلا يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك لا ده في حاجة أكتر من كده أنتم مش واخدين بالكم ألا أعطيكم أفضل من ذلك نقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك في حاجة أحلى من الجنة دي الأنهار والأشجار والطيور والحور العين في إيه أكتر من كده يقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ارضى عنا يا رب ساعات الواحد بيقعد يسأل نفسه بجد بتحصل ساعات الواحد بيقعد يسأل نفسه كده احنا يا رب بنصلي وبنطلب علم وبندعو إليك يا ربي يا رب معقولة ممكن تكون راضي عننا طب ايه اللي نعمله عشان ترضى عنا طب يا ربي يعني يسر لنا عمل صالح يرضيك عنا الله معنى جميل قوي ان انت تعيش للمعنى اللي بقولك عليه ده ان انت تبقى عايش عشان ربنا يرضى عنك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون طب انا هعبدك يا رب بس انهي عباده يا ربي اللي ممكن تقرب منك اكتر وانهي والكيفيه كمان يعني ما هي المساله مش عباده وبس طب ما انا ممكن اصلي وانت تصلي وما بين الصلاتين كما بين السماء والارض انا عايز يا رب الكيفيه وفقني للعباده اللي ترضيك ووفقني للكيفيه اللي ترضيك لو ربنا وفقك يبقى هو ده مقامك عنده إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك احنا في شهر رمضان اهو وانقسم الناس إلى فرق واحد بسم الله ما شاء الله واخد الشهر جد بجد ما شاء الله صيام وقيام وغض بصر وما فيش أغاني ما فيش مسلسلات ما فيش أفلام ولا كليبات ولا الكلام ده كله وقاعد عايش مع المصحف ليل ونهار ومع ذكر الله والاستغفار صلاة تراويح صلاة رحم بر والدين شغال واحد تاني يعني ماشي على سطر وبيسيب سطر لكن الحمد لله دينا بنصوم وصلاة التراويح وزي الفل ونرجع بقى للفجر قدام التلفزيون واحد تالت الموضوع مش في دماغه احنا فين يا جماعة هو مش عارف هو فين واخد بالك يعني يعني لا صيام ولا قيام ولا اي حاجة وهو شهر رمضان بالنسبة له شهر المنجهة والسهر والليالي الحلوة والقعدات الحلوة خلاص وده شهر وده شهر وده شهر وده بني ادم عايش الشهر وده انسان برضه لا هم نفسهم لكن شتان بين مشرق ومغرب همم الناس بتتفاوت وانا عايزك ما ترضاش بالدون ابدا عايز همتك في السماء مش السماء الاولى في السماء السبعه فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنه واعلى الجنه و- ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا سقف بيتك حبيبي هيبقى عرش الملك انت مصدق انا مش مصدق بس لازم اصدق انا مش مصدق نفسي كاني مش واخد بالي يعني كاني موهوم كاني في, في خيال لكن لازم اصدق لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك المعنى عامل ازاي طب ولما انت بتحب الجنه للدرجه دي انت مش عايز تتوب ليه طب ايه اللي منعك من التوبه يعني ايه في حاجه حاجزاك عن التوبه قول لي اه يعني المجتمع وصحبه السوق و... طب ما نزيح ده كله ما نزيح ده كله ون- ونفتح الطريق كده ونقول كله يوسع محمد وصل لو اسمك محمد يعني فاهم ازاي اه يعني عايزك ايه تجتهد تقول بس انا مش عايز حد يوقفني ما تعطلنيش عن طاعه ربنا بالله عليك ما تاخدش بايد المعصيه لا هتمد ايدك عشان تاخدني المعصيه يقول لك لا معلش انا اسف ايدي ورا ظهري وانا ماشي في طريقي انا لا التفت يمين ولا شمال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه زي السهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل انت قاعد بتسالني اسكندريه منين حضرتك بقول لك حضرتك امشي في الشارع ده على طول توصل اسكندريه اخره اسكندريه واخد بالك فسبحان الله المشكله ان الشيطان يجي لك بقى يقول لك طب ما انت وانت ماشي في طريق اسكندريه في ايه المانع يعني في طريق يمين اهو وطريق شمال يا اخي امشي هنا شوف بيودي طب بس حب استطلاع شوف بيوصل لحد فين والطريق ده برضه شوف بيوصل لحد فين المشوار اللي كنت هتقطعه في ثلاث ساعات هتقطعه في 10 ساعات طب وليه العطله دي مشكله شباب كتير يا شباب حبايبي في الله مشكله شباب كتير جدا انه نفسه يجرب كل لذه في الدنيا يقول لك انا شاب ونفسي اتمتع يا اخي هو انا هعيش حياتي كم مره صدقت هو كلمه حق يراد بها باطل هو انا هعيش كم مره انت فعلا هتعيش مره واحده مرة واحدة ولما يجي الأجل خلاص انتهت المسألة فإذا جاء أجلهم لا يستخرون فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون لا ساعة تتقدم ولا ساعة تتأخر طب ما دمت مش هتعيش غير مرة واحدة يبقى ما ينفعش تعمل عمرك ده حقل تجارب حبيبي في الله ما ينفعش ان انا اقول لك ايه خد بالك إيه، انت رايح فين اسكندريه طب امشي في الطريق ده طب اشمعنى الطريق ده اصل خد بالك انا مشيت في الطريق ده وغلطت ورجعت تاني ولسه هبتدي من جديد ها تعتبر من التجربه بتاعتي ولا ما تعتبرش لو ما اعتبرتش تبقى غلطان تقول طب معلش انا برضو محتاج اجرب الطريق الغلط اللي انت مشيت فيه وبعد ما ارجع ابقى ابتدي من جديد اقول لك غلطان قلت لك قبل كده تخيل لو واحد كان بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها والراجل دوت مات وهو بيعمل نفس المعصيه دي ودخل النار وقدر ربنا بيقول لك تخيل وقدر ربنا الراجل ده يتعذب بسبب المعصيه دي فلما اتعذب في النار وشاف بقى الوان من العذاب رجع مره تانية الدنيا خد بالك تخيل المنظر ده فلما رجع راح لمين راح لحضرتك قال لك فاكر المعصيه اللي انا وانت كنا بنعملها على طول ايوه فاكرها انا بقى مت وانا بعمل المعصيه ديت وشفت في النار العذاب الكذا وعذاب فلان وعذاب كذا وشفت الوان من العذاب وقعد يحكي لك هل تتخيل حضرتك ان انت ممكن بعد اللي سمعته ده تستجري ان انت تعمل معصيه ده يقينا لا ليه خلاص شايف كل حاجة قدام عينيك وإذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عين يرى بها الجنة وعين يرى بها النار فإذا ما تكلم كلمة أو عمل أي عمل يعرضه يودي الجنة ولا ما يوديش اه العمل ده يودي خلاص تعمل الكلمة دي تودي الجنة اه تودي خلاص قولها لا تودي النار لا بلاش بلاش اه بلاش الكلمة اللي تودي النار وإن الرجل يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وفي المقابل وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة يبقى ربنا غضبان عليه يوم القيامة وكمان يهو تهوي به الكلمة دي في النار إيه 70 سنة مين يا جماعة يستحمل الكلام ده والنار بقى دي مش دي مهاش أباجورة ولا لمبة سهاري ولا لمبة جاز ولا وبور ولا بوتاجاز لا ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ناركم هذه التي توقدون عليها توقدون عليها بتشعلوها عارف النار اللي بتولع عليها عشان تسيح الحديد والصلب يعني أنا شفت بره فيلم تسجيل عن مصنع حديد وصلب رأيت العجب العجاب قطع حديد خام تخش على الفرن تتحول من الناحية التانية لمية سائل الحديد المتين ده مع شدة درجة الغليان دي كلها يتحول إلى سائل تخيل حضرتك بقى الحديد ده النار ديت جزء من سبعين جزء والحديث رواه مسلم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقال الصحابة زي ما حضرتك عايز تقول دلوقتي وإن كانت نار الدنيا لكافية أنت بالله عليك لو أنت بطل العالم في ال... في أي حاجة أي لعبة رياضية لو أنت بطل العالم تقدر تحط صبعك على شمعة يقينا لا يمكن مين يستحمل يا جماعة شمعة أنا بقولش على البوتاجاز ولا الفرن بقول لك شمعة لا تتحمل فكيف تضع أصبعك أو جسدك في مكان بيدوب فيه الحديد المكان ده بقى بالنسبة للنار الآخرة جزء من سبعين جزء من نار الآخرة قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فدي نار يا جماعة نار ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين عشان كده دول عايزين نتوب عايزين نرجع لربنا محتاجين بقى ان احنا نبدأ صفحة جديدة بجد محتاجين ان احنا نقول خلاص يا رب كفايه شبعنا ذنوب مش عايزين وبعدين قلت لك في الحلقه اللي فاتت قلت لك مش في الحلقه بتاعت الاحاديث القدسيه لا في الحلقه بتاعت حوار مع الشباب قلت لك حبيبي في الله قلت لك انت دخلت امتحان وفي الامتحان دوت الاسئله الله سهله جدا ما شاء الله ما فيهاش ولا سؤال صعب بس المشكله ان انت بتبص في ورقه الاسئله قال لك الموعد الامتحان ليس له وقت فرحت بنادي على المراقب يا استاذ لو سمحت حضرتك مدة الامتحان قد ايه؟ قال لك لا مفيش مدة. يعني ايه مفيش مدة؟ يعني مفيش وقت. حضرتك بس امسك قلمك وسمي الله وجاوب. بعد خمس دقايق ممكن تسحب منك الورقة. بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد سنة أنا مستعد أسيبك سنة. بس أهم حاجة إن أنت جاوب. واللي هجاوبه خلاص. تترعب ولا ما تترعبش؟ واحد يقول لك اه ده انا افرح ممكن يكون سنة وممكن يكون خمس دقايق. اه تترعب. ممكن تكون بعد سن التكليف مباشرة بسنة تقبض روحك يعني ايه تتشد الورقة وممكن تعيش بعد سن التكليف 50 سنة وتتشد الورقة وممكن تعيش 100 سنة وتشد الورقة وممكن تتشد الورقة قبل سن التكليف محدش عارف بقى ف وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة موت الفجأة أظن ده واضح ويعني شايفينه يعني رأي العين ده واحد بيسلم عليك وبعد 10 دقايق يقول لك يا فلان ما قدرتش ايه ده فلان مات فلان يا جماعة ده لسه كان مسلم عليك أيوه بعد ما سلم عليك ومشي مات يا خبر أبيض موت الفجأة موت الفجأة ده شيء فوق الخيال وبعدين مصيبة موت الفجأة إن الإنسان ما بيستعدش لو كان محسنا لا يستطيع أن يزيد في إحسانه ولو كان عاصيا أو كافرا لا يستطيع أن يتوب أو أن يسلم ما عندوش وقت ما فيش وقت هو فجأة بيشرب كوباية المية ما نزلتش فجأة دخل النفس ما طلعوش فجأة كان ولذلك كان السلف الصالح كانوا يتواصوا فيما بينهم على قصر الأمل قصر الأمل دي مسألة مهمة جدا كان يعني أحدهم بيتكلم مع أخوه فبيقول له كيف بلغ بك قصر الأمل قال والله ما صليت صلاة إلا وقد علمت أني لن أدرك الصلاة التي بعدها قال له لا ده أنت طويل الأمل خالص طويل الأمل أنت طويل التيلة فاهم ازاي يعني ده أنت بقى أنت معتقد أن أنت لسه هتعيش كمان ثلاث ساعات حد ما تدرك الصلاة اللي بعدها قال وكيف بلغ بك أنت قصر الأمل قال والله ما ظننت أني أستنشق نفسا أو هواء إلا وظننت يقينا أنه لن يخرج فأنا وأنا بتنفس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يمكن بين الأنفاس دي تقبض روحي فتقبض وأنا ذاكر لله عشان كده بقول لك حبيبي في لو أنت بتتفرج عليا اذكر ربنا أنت معطل لسانك ليه شغل لسانك بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية من قبلها إيه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله عشان كده يا اخوانا بقول والله العظيم التوبة دي مشروع مشروع قومي مشروع قومي بجد تخيل كده حضرتك يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله بركات مش أرزاق لا مش أرزاق بركات كان عمر بن الخطاب يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق البركة فاكرها واخد بالك اللي احنا دلوقتي محرومين منها اللي كان جدي وجدك بلاش جدي وجدك ابويا وابوك كانوا عايشين ب 4 جنيه و5 جنيه و10 جنيه وكانوا منغنغين البيت النهارده 2000 3000 جنيه مش مكفيين والناس بتروح تستلف واللي بقى ما بيستلفش ولا بتاع وشغال بقى ربنا ي... ربنا يتوب على الجميع يا رب العالمين شاهد في الموضوع ان ان ان, إن الانسان اللي محتاج ان هو يحس ببركه محتاجين ان البركه دي ترجع مره تانية هترجع ازاي الايه بتقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا سبحان الله يعني ايه امنوا واتقوا يعني بقوا اولياء لله اربط بين الايتين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مواصفاتهم ايه يا ربي هو ربنا لما ذكر الاولياء ذكرهم ايه بالاسم ولا بالصفه ها قول بالاسم لا غلط بالصفه ما قالش ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلان وزيد وعمرو وعبد وأحمد لا لا ما قالش كده قال الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا إيه وكانوا يتقون وفي الآية الثانية بيقول إيه قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله بركات من السماء والأرض تحسها ديت في الحديث الذي رواه مسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه اللي يعني مشغول بالفلوس وبالدنيا وبالمرتبات والمشروعات ما تشغلش نفسك اشغل نفسك بالله يكفيك هم الدنيا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وآتته الدنيا وهي راغمة فسيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل النبي عليه السلام بيقول ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه يروح الغني ومعاه مثلا 2 مليون جنيه زكاة مال أخويا في الله اقبل مني ال 2 مليون دي زكاة مالي جزاك الله خيرا ما تلزمنيش لأن نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت أنا هعمل إيه بال 2 مليون؟ أنا يا عم أسجد لله أصلي أقرأ قرآن أعبد ربنا علشان أفوز ولذلك اللفظ في الحديث نفسه جاء بعد هذه الجملة ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها شفت قد إيه؟ طب ما تتخيل أنت عايش في زمن سيدنا عيسى لما سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمن مش هينزل كنبي هينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة فاهم ازاي؟ ولذلك يصلي مأموم خلف واحد من هذه الأمة ألا وهو المهدي رضي الله عنه وارضاه المهدي منا آل البيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يعني اسمه محمد ابن عبد الله اللي هو المهدي وإن شاء الله ممكن نتكلم مرة كده عن موضوع المهدي بشكل مستفيض شاهد في الموضوع إن سيدنا عيسى لما ينزل يفيض المال حتى لا يجد من يأخذه في رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و... ويأمر الله الأرض خد بالك بقى ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها ده اللي أنا بقول عليه بقى ويأمر السماء أن تنزل بركتها قال بركة من فوق وبركة من تحت وانت في النص متحوط بالبركة والبركة من كل حاجة بركة في الصحة في الزوجة في المال في الولد في العلم في الدعوة في كل حاجة لا يوجد على وجه الأرض إنسان كافر لا يوجد إنسان عاصي يعني سيدنا عيسى تعرف من أحكام الإسلام أنت بتعرض على الكفار لما تيجي تغزو بلد ولا كده بتعرض عليهم أولا الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتل ولا تبدأهم حتى يبدأوكم خدت بالك لا حتة الجزية دي هتتلغي هتتلغي في الوقت ده واخد بالك وهو حكم مسبق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم احسن تحسب ان هو هينزل هينسخ شريعة النبي لا مش هينسخها هذا حكم مسبق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هيكون في زمن سيدنا عيسى فيا إما إسلام يا إما قتل فلا يوجد بعدها إنسان على وجه الأرض إلا مسلم موحد طائع لله عشان كده البركة لازم تنزل والبركة لازم تطلع بركة تطلع من الأرض وبركة تنزل من السماء حتى يجتمع الفئام من الناس بقية الحديث على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها بدل ما نلم من بعض قرشين ونعمل مظلة قدام المسجد لا نجيب القشرة ونسد بها الإيه؟ آه سبحان الله حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت عارف النهارده عشان بتحط البذرة في الطين وعشان تنبت سماد وكيماوي ومش عارف ايه والنطرين و... وهيصة فمزاق وشبعنا كيماوي لحد ما جالنا حب الشباب لا يعني ساعتها لا يبقى سماد ولا بتاع ومش في ارض طينيه كمان ده في ارض صخريه عمرك شفت واحد جه على حته صخر كده وحط عليها بذره فانبتت لا هتنبت ساعتها بالبركه لو وضع بذرته على الصفا لانبتت خد بالك من الحته اللي جايه دي وينزع الله السم من كل ذات سم ليه؟ العقارب والحيات والتعابين حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضر ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره وترعى النمور مع الأبقار والأسود مع ال ال مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم البركة ان تحس البركة فعلا نزعت لكن هترجع تاني امتى لما نرجع احنا لما نتوب مش بقول لك مشروع قومي بدل ما انت عمال تفكر الزراعة والمحاصيل الزراعية والجدولة اللي مش عارف الهيكلية لل مش عارف للبناء الاجتماعي والحاجات كده معقدة وكلام مكلكع احنا عايزين نختصر كل الكلكعة دي كلها في كلمة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فعلق الله عز وجل الفلاح على ايه على التوبة لو تبنا هنفلح لو تبنا ربنا هيكرمنا لو تبنا ربنا هينجينا من المهالك لو تبنا ربنا هينجي اخواننا في فلسطين وفي العراق لو تبنا ربنا هيمتعنا هي هينزل لنا هي هينزل لنا البركات ويخرج لنا البركات في الدنيا كلها لو تبنا ربنا هيغفر لنا ذنوبنا لو تبنا يدخلنا الجنه لو تبنا هيرضى عنا اه شفت بقى قد ايه التوبه جميله ازاي اه التوبه جميله ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون بتظلم نفسك اولا والله بتظلم نفسك لما ما بتتوبش شفت ربنا قسم الناس ليه الاثنين صنفين لا ثالث لهم ومن لم يتب اللي مش هيتوب فاولئك هم الظالمون يبقى تائب وظالم لا ثالث له لما بتتوب ربنا بيكرمك بكل الحاجات دي كلها ولما بتفضل عاصي ربنا بيحرمك من كل الحاجات ديت شفت انت بتظلم نفسك ازاي ليه بتجني على نفسك انا واثق ان انت بتحب نفسك بس انا حاسس ان انت بتكره نفسك يعني في نفس الوقت انا حاسس ان انت بتكره نفسك لانك لو بتحب نفسك تحب لها الخير والخير كله لن يكون الا في طاعه من بيده الخير من بيده مقاليد السماوات والارض من بيده كل خير سبحانه وتعالى وجل جلاله الحق نفسك اخويا وحبيبي توبي لله دي ايه اللي معطلك عن التوبه اختي اختي الفاضله الحقي وتوبي لله دي ايه اللي منعك من الحجاب مضايقك في ايه يعني حاسه بحر انا اذكر قلت لكم مره قبل كده زوجتي كانت مره راكبه في مترو حلوان ومعاها يعني في العربيه اللي قدام بتاعه النساء فقط دي فواحده متبرجه بتقول لها انت مش حرانه وانت لابسه نقاب و... ولابسه جلباب ويعني والقطر من جوه خانقه والدنيا حر فقالت لها وانت مش حرانه قالت لها حرانه قالت لها وانا كمان حرانه بس الفرق بين الحر اللي انا فيه انه حر في سبيل ربنا فانا حاسه بلذه لكن الحر اللي انت فيه ممكن ما يكونش خدت بالكم المعنى يعني ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إيه الفرق اللي بيننا وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون أنت فاكر أن الإنسان المطيع ما بيتعذبش في الدنيا ما بيحصلوش أي ابتلاء بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه والإنسان اللي عايش للدنيا وعايش في المعاصي والشهوات والملذات برضه بيبتلى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون الفرق اللي بيننا وبينهم ان انا بتألم في سبيل الله وهو بيتألم في سبيل دنيا تحب انهي فيهم اوعى تقول ان في واحد مش ملتزم او اي واحد عاصي ما عندوش مشاكل بالعكس مشاكله كتيره وبرضه اوعى تقول ان في واحد ملتزم ما عندوش مشاكل برضه عنده مشاكل الفرق بين مشاكل الملتزم ومشاكل غير الملتزم تختلف تماما انا مشاكلي ممكن تكون في ايه نفسي ربنا يكرمني مثلا يبارك لي في وقت عشان اطلب علم ازداد اعلم الناس ممكن تكون في مشاكل عراقيل احقاد وناس ب... ب... يعني هي كده يعني فاهم ازاي مشاكل ولو كانت مشاكل دنيا حاجات بسيطه ما بتهمش قوي هو مشاكله في ايه طموحاته الدنيويه اكتر من عمره زي كسام لما رسم الاجل ورسم الامل يعني ايه يعني النبي عليه صور لك مثلا سامحني الورقه اهي لو افترضنا ان هو ده هو ده الاجل المربع ده فالنبي عليه لما رسم بقى ال ال ال ال الاجل رسم بقى الاجل ايه عباره عن سهم طالع من العمر ومعدي يعني واحد مثلا يعيش مثلا 40 50 سنه وعامل خطه ينفذها مثلا في 200 300 سنه بس ده راجل عنده 80 سنه اخبارك يا من الحاج الحمد لله انا ابتديت اعمل مشروع الحمد لله وعملت دراسه جدوى وان شاء الله المشروع ده يعني هيؤتي ثماره ان شاء الله خلال 20 سنه تبقى الدنيا بامبي بامبي فينا يا حاج انت هتكون تحت يعني ربنا يبارك فيك يعني يعني يعني احنا عايزينها بامبي تحت مش عايزينها بامبي فوق مش عايزينها بامبي كشر احنا عايزين يعني ايه ربنا يبارك فيك عايزينك انت تفكر لمستقبلك الحقيقي يعني اعذر الله الى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة يعني قد بلغ من لهم قد بلغ من العذر مبلغا يعني اداله كل الفرص اللي في الدنيا دي كلها 20 سنة ولسه بيعصي ربنا طيب نتركه شوية يمكن يتوب ده 30 سنة ولسه شغال في المعاصي لعله عصى 40 سنة سن الإنابة الحق بقى وبدأ الشيء بيظهر والكلام ده كله وبدأت الدنيا تتغير وبدأت العد في العد التنازلي واحد يقول الله اكبر الشيخ هيقول لك بقى 40 سنه وعد تنازلي هيبشر علينا بقى لا والله ما اقصدش يعني ربنا يرزقكم يا رب طول العمر وحسن العمل يعني اقصد هو ده بيسموه سن الانابه واخد بالك فيعني حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان يعني يعني سبحان الله ان اعمل صالحا يعني هو بلغ السن ده خلاص يا رب بقى انا كفايه شبعت بقى عايز بقى ايه وفقني يا رب اعمل صالح بقى كده واغتنم كل لحظه عشان اعبد ربنا الله ف وصلت السن ده ولسه برضه في المعاصي طب 50 طب 60 لا ده خلاص بقى واحد يقول لي يعني خلاص بقى يعني اللي بالغ 60 سنه ده ولسه بيعصي ربنا نرمي توبته يعني نقول له ما يتوبش لا اقول له برضه توب لو عندك 100 سنه توب خد بالك هي دي المسألة ان انت لازم تتوب يبقى عندك مشروع قومي مشروع قومي ايه لجنة جنة عرضها السماوات والأرض جنة يا جماعة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل مشاكل عمرك هتتحل هنا وهناك بالتوبة بأن أنت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتعود إلى الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فعشان كده بقول ان الناس اللي اللي بتقول طب انا بلغت 60 سنه يبقى كده خلاص بقى راحت عليا لا ده انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي ده بعض الصحابه يا جماعه ما اسلموش الا بعد 60 سنه وانتوا فاكرين كان الامثله مش عايز اسلم فوق ال 60 سنه عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله اسلم بعد ال 60 سنه وكتير اسلموا بعد سن 60 سنه ورغم ذلك ما شاء الله بقى بذلوا اللي ما حدش يقدر يبذله عمرو بن الجموح النبي عليه السلام في غزوه احد يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي كان أعرج أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن قال أجل فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمرو لك أني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة شفت المعنى الجميل ده عبد الله بن عمرو بن حرام دخل قتل في غزوه احد برضه في نفس الغزوه ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقول لجابر بن عبد الله بعدما قتل أبوه قال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إن الله لم يكلم أحدا إلا وراء حجاب إلا أباك فإن قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب الكلام ده طبعا لما قبل الموت لا يكون فقال له عبدي تمنى علي تمنى علي فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية اتقتل عشان من أجلك مرة تانية فقال جل وعلا إنهم قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون فقال رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله إلى آخر الحديث شاهد في الموضوع ان ان اوعى تيأس اوعى تيأس حتى لو بلغ سنك 60 70 80 سنه 90 سنه ارجع ارجع لله سبحانه وتعالى وتوب الى الله وقلت لك الحلقه اللي فاتت درس الراجل اللي كما كما في الحديث الذي عند المنذري بسند جيد لما جه لنفسه وحده قد سقط على عينيه من كبر سنه تقول الله عملت ذنوب تغرق الدنيا كلها أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فالتوبة زي ما قلنا مشروع قومي لو تبنا ربنا هيكرمنا البركات من الأرض والسماوات الخير كله المغفرة التوبة الرحمة البركات تنزل من السماء وتطلع من الأرض العيشة تبقى جميلة الألفة والمحبة والتعاون والوئام ربنا يرفع عننا وطأة الظالمين والكفرة والملحدين ويرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان في الآخرة ربنا ينعمنا أعظم نعيم بالتوبة يبقى نرجع للحديث بقى اللي احنا قلناه الحديث قدسي وزي ما قلت بطول نفس في, كلام في كلامي عن التوبة لأن فعلا بجد والله يعني أنا لو ما خدتش في الحديث ده غير كل الشهر أنا هكون راضي ومبسوط جدا احنا هنتكلم عن التوبة في شهر كامل مفيش مشكلة خالص يبقى إيه التوبة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني شوف قد إيه غفرت لك على ما كان منك اوعى تيأس اوعى تقول الذنب ده طب وليه ربنا قال, قال يعني سبحانه وتعالى لما قال كل يا كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ليه هنا قال جميعا مع ان في الايه الثانيه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء قال لك جميعا عشان يقطع عليك كل سبل الشيطان الشيطان يجي لك يقول لك خد بالك الذنب ده بالذات ما يتغفرش فروح بقى اعمل اي حاجه بقى انت ما تنفعش تكون عبد لله فانت قول له اخسأ عدو الله انا برضه عبد لله وهتوب الى الله وربنا هيقبلني ان شاء الله بحسن ظن بالله عشان كده هنا بيقول لك ايه انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا رب انا ذنوبي اكتر من كده يا رب ما يهمكش بس مش معنى ما يهمكش بقى ان انت تذنب لا يعني ما تن- ما تيأس طالما وقعت في الذنب ارجع يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا جماعه مين اللي ممكن ذنوبه تفضل مرصوصة كده لحد ما توصل لأطراف السماء ده كما قال ابن مسعود كما في الحديث الصحيح الموقوف عن عبد الله بن مسعود ومثله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام أو ركبت فرس سريع وجريت كده مش على الأرض لا جريت في اتجاه السماء والفرس لا ينقطع عن الجري ليل نهار تصل إلى أطراف السماء الأولى بعد 500 عام 500 سنة تخيل حضرتك لو بلغت ذنوبك عنان السماء شوف بقى اللفظ الحديث بيقول ايه ثم استغفرتني ثم ديت علماء اللغة يا جماعة يقولوا ايه يقولوا ثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني ايه يعني راجل قعد يذنب يذنب سنين طويلة لحد ما شبع ذنوب وبعدين فجأة تذكر أنه مقبل على الله يا أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى أنت تفضل ماشي وفي النهاية لابد من يوم ستلقى فيه الله عز وجل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد أي آآ آآ ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك إيه بوجه طليق يبقى إيه يبقى لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني ثم تفيد التعقيب مع التراخي بعد 20 30 40 50 سنة ذنوب وقف كده وبكى وقال يا رب ماليش غيرك ماليش غيرك اغفر لي تبت إليك أستغفر الله وإذا بالنداء لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك الله أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم, تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي الحق نفسك حبيبي في الله أنا خايف عليك خايف عليك لأنك ممكن تقول طب هتوب بعد الشهر ده أو هتوب في آخر الشهر طب في العشر الأواخر والموت لا يعرفه يعني ليس له وقت محدش عارف الورقة بتتشد في لحظة في لحظة لو حد يعرف هيموت امتى كانت المسألة تبقى سهلة لو كنا عارفين مثلا فلان هيموت يوم كذا خد بالك يوم 10 اكتوبر سنة 2010 خلاص لحد واحد واحد 2010 براحتك ومن واحد واحد ل 10 10 تخليك 10 على 10 خد بالك لكن ما تعرفش هتموت امتى فعشان كده لازم تكون 10 على 10 في كل لحظه ولو وقعت قوم في ساعتها على طول انت ما تبقاش في الشارع احيانا تتكعبل في حجر مش من مصلحتك ان انت بعد ما تتكعبل في حجر تقوم راجع وتقعد تبص الحجر نص ساعه لا انت كل اللي ممكن تعمله ان انت تزيح الحجر ده على جنب عشان ما فيش حد غيرك يتكعبل وتميط الاذى عن الطريق عشان ربنا يكرمك ولعل عسى يكون سبب دخولك الجنه لكن في نفس الوقت من مصلحتك ان انت تنطلق في طريقك والحجر ما يعطلكش فانت لما تقع في معصيه ما تقعدش تفكر في المعصيه الا في حاجه واحده بس ايه سبب وقع في المعصيه ان انا بعمل كذا خلاص امنع الاصل ده او امنع المصدر ده عشان ما اقعش في المعصيه دي تاني لكن استمر في طريقك وما تقعدش بقى تفكر ليل ونهار طب انا عملتها ليه طب ايه اللي وقعني في المعصيه ديت طب ايه اللي حصل طب ايه اللي جرى طب ايه اللي كان طب ربنا يغفر لي ولا ولا ولا لا اشتغل اشتغل على طول واتبع السيئه الحسنه تمحها اشتغل اشتغل واجتهد يبقى ايه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي والله يا رب في, زنا... في ناس ذنوبها أكتر من كده يا رب برضه الفرصة مفتوحة الباب مفتوح انت بتتعامل مع رب رحيم شكور تواب ودود جل وعلا حبيبنا والله حبيبنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا رش كده الأرض كلها ذنوب وخطايا تملاها بس بشرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أظن الواحد يعني أنا عن نفسي لما بذكر الحديث ده أنا بتكسف من نفسي والله الواحد بيبقى قاعد مكسوف من نفسه إيه الرحمة دي كلها إيه الود ده كله إيه ده كله ده بقى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ليه يا رب كل ده أصل ودود رحيم تواب أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع فتخيل بقى كده رحمة الأم بطفلها الرضيع قد إيه قلبها ملهوف عليه واخداه في حضنها على طول ليل ونهار تستغنى عن كل شيء في الدنيا إلا عن طفلها الرضيع تبكي من أجل طفلها الرضيع ما لا تبكي على ما سواه شوف قد إيه فشوف بقى قول لنا مثلا أعلى رحمة ربنا بك أشد من رحمة الأم بطفلها الرضيع ودي كان لها مناسبة حديث رواه البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد غزو من الغزوات وكان فيه سبي طبعا من الكفار فجاءت امرأة من المشركات وكانت تبحث عن طفلها الرضيع فلما وجدته أخرجت ثديها وألقمته لطفلها بدأ الطفل يرضع فالأم بعد غياب ما شافتش طفلها مثلا كام ساعة كده فبتبكي فدموعها نزلت على خد الطفل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار بيقول الصحابة معقولة أم بالحنية دي كلها ممكن ترمي طفلها الصوانطة ده في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع ومن أجل رحمته شوف ربنا بيقول إيه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مش أي ميل لا أن تميلوا ميلا عظيما أصدقاء السوء اللي عايزين يوقعوك في معصية مش عايزين يوقعوك في معصية بسيطة ما بيقولكش تعالى مثلا نشرب سيجارة وبس لا ده بيقول لك عايزين نشرب ونشم ونسوي وبعدها نعمل كذا ونمشي مع بنات ونسوي عايز يوقعك في المصايب شياطين الإنس أشد على الإنسان وطأة من شياطين الجن شياطين الجن غاية ما يفعله الوسوسه ويندفع بمجرد فقط ما تقول أعوذ بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس كده يندفع عنك ويبعد عنك تماما سبحان الله إنما شيطان الإنس ما بيندفعش بالكلام بقى شيطان الإنس ده لاز يعني لازق لك هو وراك على طول ليل ونهار يؤزك على المعصية أزا نعمل إيه نتخلى ونبعد نبعد تماما ابعد عن هذا الشيطان اللي في النهاية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين بس هي دي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصاحب فالحى نفسك أخوي وحبيبي من أعظم الأسباب اللي تعينك على التوبة إن أنت تصحب التائبين وإن أنت تصحب الطائعين وإن أنت تبتعد عن أهل المعاصي إلى أن يشتد عودك وبعد كده تقدر ان انت تدعوهم ارجع تاني وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فالحديث عن التوبه حديث جليل حديث عظيم جدا احنا بنتكلم ناس بنقول عايزين يا جماعه القلوب دي تحيا مره اخرى تحيا بايه بالتوبه التوبه دي عباره عن مطر ينزل على ارض جدباء يعني ارض يعني عياذا بالله مقفره ما فيهاش اي زرع ولا اي حاجه تنزل القطرات بتاعة التوبة دموع الندم تنزل على الأرض تزرع بقى تشوف بقى الثمرات الجميلة من صلاة لاستغفار للذكر للقرآن لقراءة قرآن لطلب علم الدعوة إلى الله لخشوع لإخبات أعمال القلوب اللي ناس كتيرة جدا أهملتها وركزت على أعمال الجوارح أعمال الجوارح شيء عظيم جدا لكن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح وش معنى كده إن أنت تقول أشتغل بقى بأعمال القلوب وأسيب علامة أعمال أعمال الجوارح يعني أكون خاشع لله ومخبت ومنيب وتائب و لكن مش هصلي ولا حج ولا زك ولا صوم ولا أي حاجة لا ما هو إيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ألا وهي القلب نكمل إن شاء الله موضوع التوبة بكرة إن شاء الله وخليكم معانا ونقول ده مشروع قومي عظيم جدا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا وتدعوا لي وادعي لكم إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من روائع الأحاديث القدسية روائع الأحاديث القدسية
فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه